والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين نحن في الاسبوع الاول من السنه القبطيه الجديده حسب التقويم القبطي والكنيسه تحاول مع بدايه ايام السنه الجديده ان تجعلها سنه سعيده ولذلك تعلمنا دروس كثيرة فدرس النهاردة الكنيسة تعلمنا عن خطورة هذا المرض الذي يسمى الرياء هذا المرض الذي خصص له الإنجيل الإصحاح 23 في إنجيل معلمنا متى وبنسميه إصحاح الويلات وتتكرر فيه حوالي عشر مرات عبارة ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون الكتبة هم الذين كانوا يقومون بأعمال الكتابة فلم تكن في تلك الأزمان المدارس منتشرة أو التعليم منتشر وكانت نسب الأمية عالية فكان يوجد من يكتب كانت مهنه والحاجة الثانية الفريسيون هم الذين كانوا مفرزين لأجل الشريعة فكلمة فريسي يعني مفرز وكلمة مفرز معناها مكرس متخصص وكانوا يعتبروا من علماء الشريعة اليهودية وكانوا يسموهم كده كأنهم واخدين PhD كأنهم واخدين درجة دكتوراه في الفلسفة ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون دول كانوا قادة ولكن الكتاب وصفهم وعلى لسان ربنا يسوع المسيح بأنهم مراؤون هذا المرض أيها الأحباء يصيب الذين يعيشون في الحياة الروحية الرياء أن تكون لك صورة من الخارج وليس لك عمق في الداخل من بره شكلك حلو ومن جوه مش كويس ودول اصحاب الحياه ليست حياه واحده ولكنهم يعيشوا حياتين حياه يتكلموا بيها وحياه تانيه يمارسوها وممكن تقول ان حياتهم فيها صورة خارجية تبدو انها صادقة وصورة داخلية هي صورة كاذبة وابتدى الكتبة والفريسيون ربنا يسوع المسيح يدي أمثلة كثيرة على هذا الرياء فمثلا يقول تعشرون النعناع والشبت والكمون النعناع كلنا عارفينه والشبت بيدخل في الأكل والكمون كلها مستلزمات بنستخدمها كانت بتتزرع على حواف الحقول أو على ضفاف الأنهار وكان زراعتها لا يملكها أحد اللي عايز ياخد من الأرض فيوم يجي الكتب والفريسين يقولوا لأ ده لازم تعشرون يعني تقدموا عشور النعناع والشبت والكمون ودي حاجات تقريبا بلا قيمة في نفس الوقت انهم تركوا عنهم الحكم والايمان والرحمة تركوا عنهم ان يعيشوا بالحكمة وان يعيشوا بالايمان وان يعيشوا بالرحمة سابوا الحاجة الكبيرة ومسكوا في الحاجة الصغيرة وصار الرياء هو الصورة بتاعتهم اللي بيعيشوا بيها في كل حاجة في حياتهم اليومية في الممارسات في التعليم في الكلام والصورة دهيت صورة الرياء هي صورة قاسية شبهها السيد المسيح بالقبور القبر ممكن أن يكون مزين من الخارج ولكن في داخله عظام أموات فرق بين الاثنين ممكن واحد يهتم بالصورة الخارجية الشكلية وينسى الجوهر ينسى العمق والله يهم كثيرا أن يكون العمق القلب أو كيان الإنسان يكون زي خارجه ودايما لما بنقول على إنسان قديس والكنيسة تعترف بقداسته يعني حياة هذا الإنسان الخارجية زي حياته الداخلية هو عايش حياة واحدة مش حياتين وده أمر مهم جدا في حياتنا اليومية لكن السؤال دلوقتي هو ازاي الواحد يحمي نفسه من الرياء ازاي سوف أدلك على أمر بسيط للغاية ولكن إن كان دائما في حياتك يحميك من الرياء هذا الأمر هو علاقتك بالإنجيل فالكتاب المقدس كأنه مرآة زي المراية تقف قدامها كده وتشوف شكلك عامل ايه ملابسك هندامك الكتاب المقدس علاقتك بيه, بيه ايه كل ما كانت لك علاقة قوية والقراءات بتاعت النهاردة كلها بتتكلم على موضوع القراءة ينهك في هذه الشريعة نهارا وليلا وتكون شريعة الله أمامه في النهار وفي الليل علاقتك ايه بالكتاب المقدس هقول لكم شوية مراحل كده على علاقة الإنسان كيف تكون بالكتاب المقدس أول خطوة الإنسان يقتني الإنجيل يكون عنده إنجيل كتاب كتاب خطه كويس بيقدر يشوفه بعينيه مش خط صغير مثلا أطفال صغيرين بيجيبون كتاب فيه صور وألوان آه لو واحد آه محتاج عنده آه رؤية ضعيفة جدا ممكن يسمع الإنجيل المهم الخطوة الأولى أن الإنسان يقتني إنجيل شخصي بتاعك وهذا الإنجيل يعيش وياك العمر كله ويقولوا عليه الآباء هذا الإنجيل يشرب عرقك ودموعك يعني يفضل الإنجيل ملازم ليك في جهادك اليومي الواحد بيعرق الكتاب المقدس يشرب العرق ده والواحد بيصلي دموع الصلاة يشربها الإنجيل فالخطوة الأولى أن يكون عندك كتاب أن تقتني كتابا ويكون كتابا شخصيا الخطوة الثانية أن هذا الكتاب تحبه تحب الإنجيل ومحبة الإنجيل دهيت من دوام العشرة فيه تحب الإنجيل قريب لك مش جايب إنجيل تزين به البيت أو تحطه بركة من غير استخدام لا إنجيل بتحبه وهذه المحبة تجعلك تفتحه يوميا تفتح الإنجيل بس لما بنفتح الإنجيل بنش بنفتحه بأي طريقة بنفتح الإنجيل بطريقة نظامية فيها نظام مثلا الفترة دهيت هقرا السفر الفلاني إذا كانت الخطوة الأولانية هي الاقتناء والخطوة الثانية هي المحبة التي في قلبك للإنجيل مش تقيل في واحد يقول لك الإنجيل ده أنا ما فهموش تقيل على قلبي وفي واحد بيحب الإنجيل يحب يعرف الخطوة الثالثة القراءة المستمرة زي ما بنقول في المزمور الأول وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا يلهج نهار يلهج يعني دايما الكلمة حاضرة قدامه فإنجيلك اللي بتحبه بتاعك بتفتحه كل يوم وبتقرا فيه وفي سفر الرؤيا يا إخوتي الأحباء وهو آخر سفر في الكتاب المقدس مكتوب هذه الآية في الإصحاح الأول مكتوب طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون والذين يحفظون أقوال هذه النبوة لأن الوقت قريب دي في عدد ثلاثة الإصحاح الأول عدد ثلاثة بتقرأ الإنجيل تقرأ كل يوم أصل كلمة ربنا دي عزيزة أوي الواحد إذا ما كانش يستمر في العلاقة معاها مع الكلمة المقدسة ما يقدرش يدخل إلى أعماقها كلمة ربنا دي غالية أوي عايزة دوام العشرة دوام القراءة وكل ما تكون دائم في هذه القراءة الله يكشف لك كلمته يظهرها قدامك ويستنير وجهك واحد فيكم هيقول لي دلوقتي انا كتير اقرا الانجيل وانساه اقرا الانجيل وانساه اعمل ايه يعني قرايه الانجيل يبقى لها لازمه بقى ما دام بنساه اقول لك ابدا ده قرايه الانجيل لها فايده كبيره قوي واحد من التلاميذ راح لمعلمه وقال له انا كل ما اقرا الانجيل انساه اعمل ايه قال له روح اقراه تاني غاب شويه وقرا ورجع قال له نسيته قال له طب روح اقراه تالت راح يقراه تالت قال له برضه نسيته زهقت فمعلمه حب يديله درس قال له خد السبت ده السبت ده روح املاه ميه فمشى مشوار كبير في البريه لغايه ما وصل لبير الميه وحط السبت السبت طبعا مفتح طلع الميه الميه سرعان ما خرجت منه ورجع لمعلمه قال له ايه مليت السبت ميه قال له مليته بس فضه قال له طب روح املاه تاني وتكررت القصة مرة ثالثة في المرة الثالثة قال له مليت السبت قال له أيوة مليته بس فضى قال له بص جواه كده شايف ايه فبص في السبت قال اه السبت نضف من جوه مرة في اتنين في تلاتة نضف هكذا كلمة الله عندما تقرأها تساهم في نقاوة قلبك وعقلك أحيانا الواحد فينا يفكر غلط أحيانا فينا فكر وحش يجي في قلبنا ولا في عقلنا كلنا كده ماذا يطهر القلب ويطهر العقل كلمة الله ودوام القراءة فيها الخطوة الثالثة تبني عشرة بينك وبين كلمة الله وزي ما بقول لكم في المزمور الأول في ناموسه يلهج نهارا وليلا كلمة ربنا مفتوحة قدامه بيقراها باستمرار في واحد يقرا الانجيل كل ما يفتكر دي ما تنفعش وفي واحد كده يفتح الانجيل لما اشوف بختي النهارده بيقول ايه برضه دي ما تنفعش كلمة الله لا يمكن ان نتعامل معها بعشوائيه كلمة الله نتعامل معها بنظام وبانتظام القراءة الخطوة اللي بعد القراءة خطوة الدراسة ادرس كلمة الله ادرس في كتب بتشرح وفي آباء شرحوا أجزاء كتيرة في الكتاب المقدس وفي كتب بترسم دايجرامات كده للشرح الأكتر والأكتر وفي كتب مختصرة وفي كتب مطولة في كتب بتفسر كلمة الله ادرسها ويقول لنا بولس الرسول كده كلمة الله حية ها وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته ادخل جوه كلمة ربنا وعيش وافهم الله يرسل رسالة لكل إنسان فينا في كل صباح يا ترى بعت لك النهاردة الرسالة إيه في ذات يوم زي الكنيسة النهاردة والناس قاعدة وفي وسطهم شاب وبيرفع قلبه لربنا وبيقول له يا رب عايز أعرف رسالتك ليا النهاردة إيه فالشماس اللي كان بيقرا الإنجيل بيقرا في القراءات سمع سمعوا بيقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل ما لك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني قال بس هي دي رسالة المسيح لي النهاردة وقام هذا الشاب وبدأت الحياة الرهبانية هذا الشاب هو القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان واحد قاعد ملتفت منتبه بيدرس في الإنجيل مش يقول لك الإنجيل ده بتاع الأبهات بس هم اللي يدرسوه ولا بتاع الشمامسة والخدام ده الإنجيل بتاعنا كلنا يا بخت الأم والأب اللي بيفتح إنجيله ويقعد يدرسه في البيت مع أولادهم وبناتهم ويقعدوا يتناقشوا فيش مانع يقابلهم سؤال صعب يسألوا فيه يدوروا عليه ادرس الكلمة الخطوة اللي بعدها بعد الدراسة ادرس وتأمل عيش في أبعاد الله وفي وصايا الله يقول لنا داود النبي لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا شوفوا خدوا بالكم من الآية الجميلة دي لكل كمال رأيت منتهى كل حاجة على الأرض لها نهاية طب وصيتك يا رب قال وصيته أما وصاياك فواسعة جدا وصية ربنا تأمل في هذه الوصية الخطوة اللي بعد كده انت قريت ودرست وتأملت ابتدي احفظ احفظ احفظ آيات واحفظ كلمات وأحد الوسائل اللي بتساعد الإنسان في الحفظ لما بيحفظ الآيات اللي لها شواهد موسيقية يعني مثلا لو أنا قلت لك دلوقتي إيه الآية اللي موجودة في متى 4 4 تقول لي مش عارفها لكن أنا متأكد إن كلكم حافظينها الآية اللي بتقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وقيسوا على هذا آيات كثيرة في الكتاب أحد وسائل الحفظ أن الإنسان يحفظ الشاهد بتاعها والشاهد بيبقى شواهد كتيرة اللي هو رقم الإصحاح ورقم الآية بطريقة موسيقية أو طريقة مماثلة اتكلم احفظ احفظ آيات يا بخت البيت اللي بيحفظ آيات كتيرة يا بخت الأب والأم والخادم والأب الكاهن اللي بيعلم ولاده إنهم يحفظوا آيات كل ما يحفظ آيات من الإنجيل كل ما أفكاره تصير مقدسة كل ما حياته تصير مقدسة حتى هوى البيت الهوى اللي بنتنفسه جوه كل بيت يصير مقدسا بالكلمة المقدسة بعد ما تحفظ اتكلم بقى بالإنجيل عيش جوه الإنجيل خلي مفردات كلامك مأخوذة من الإنجيل يطلع كلامك حلو اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي طول النهار يا رب عمال أجيب سيرتك عمال أتكلم عليك عمال أقول الآيات اللي اتعلمتها منك وآيات كتيرة خالص يا سلام لما نعلم ولادنا وإحنا ونكبر واحنا حافظين وبنتكلم بالانجيل اخر حاجة بقى اللي عمل كل الخطوات اللي فاتت دهيت جاب انجيل واقتناه احب الانجيل وقرأه درس في الانجيل وتأمل فيه حفظ منه وتكلم به اظن الخطوة الاخيرة بقى اللي هتيجي بالطبيعة انه يعيش في الانجيل حياته انجيل على رأي الكتاب يصير انجيلا مقروءا من جميع الناس يعني يبقى كده هو ماشي ورايح قدامنا كانه انجيل كان انجيل متحرك على الارض واحد فيكم ضروري وانتوا قاعدين دلوقتي هيسألني وبعد ما اعمل الحاجات دي كلها هستفيد ايه ايه اللي هاخده اتكلمت في الانجيل وحفظت الانجيل ودرست في الانجيل فضل ايه اقول لك حاجه نتيجه مهمه جدا كلمه انجيل تعني بشاره فرح عندما تصنع كل هذه ايها الحبيب تصير انسانا مفرحا تمتلئ بالفرح تصير حياتك مفرحه تبقى من اللي حواليك انسان مفرح في واحد كده اول ما الناس تشوفه يقول يا ساتر يا رب استر وفي واحد اول ما الناس تشوفه عايزين يقعدوا وياه عايزين يتكلموا وياه كلامه حلو كلامه مفرح رؤيته مفرحه نظرته مفرحه ابتسامته مفرحه يا بخت البيت اللي فيه ناس بالشكل ده يا بخت الكنيسه اللي فيها ناس بالشكل ده يا بخت المجتمع اللي فيه ناس بالشكل ده نحن يا إخوتي نقيم عشرة كلمة عشرة دي كلمة جميلة مع الكتاب المقدس لكي ما نصير نمتلئ بالفرح ونصير مفرحين لكل أحد يا بخت الأب والأم اللي بيفرحوا بعض الزوج والزوجة اللي بيفرحوا بعض يا بخت الأب والأم اللي بيفرحوا ولادهم وبناتهم يا بخت الأب الكاهن اللي بيفرح رعيته وخدمته وهذه الخدمة يا بخت الإنسان اللي بيفرح مجتمعه وبيخلي مجتمعه فرحان بيه وهو عندما يصير فرحا تتحقق المعادلة الإنسانية أننا نبحث عن السعادة كلنا بنبحث عن السعادة واحد يلاقي السعادة في الشغل واحد يلاقيها في الفلوس واحدة في العلم واحد في الدراسة إلى آخره السعادة الحقيقية تأتي من حياة الفرح الذي يمنحه المسيح من خلال الكلمة المقدسة وعندما تمتلك الفرح لا يمكن أن يهاجمك الرياء مش ممكن إذا عشت كل اللي أنا قلته ده ومرتبط بإنجيلك وعايش فيه ولك عشرة تفضل تتملى بالفرح والفرح يطرد كل رياء منك تصير إنسانا صادقا تصير إنسانا أو على رأي الكتاب اسم جميل تصير إنسان الله في كده كل واحد فينا عنده جنسية البلد دي والبلد دي والبلد دي لكن في جنسية سماوية يقولها الكتاب إنسان الله وده تعبير من التعابير الراقية جدا في الإنجيل حتى بولس الرسول هو بيخاطب تلبيزيوس تيموثاوس يقول له اما انت فيا انسان الله تصور واحد بقى جنسيته من السماء جنسيته من ربنا انتمائه هذه الصورة التي يقدمها إنجيل هذا الصباح الرياء وهذا هو العلاج والعشرة مع الكلمة المقدسة والنتيجة النهائية نتيجة الفرح الدائم اللي تعيش بيه وتكون أيامك دائما سعيدة بشكر ربنا كتير على هذا الصباح المبارك نشترك فيه جميعا في هذا القداس أنا في زيارة كنت في الدنمارك من ثلاث أيام من يوم السبت وجينا بالليل السويد وفي برشية نيافة أنبا أباكير بنزور الكنايس بنتقابل مع الآباء الأحباء مع أبنائنا وبناتنا آه، بنزور آه، كنايس القبطية ولما بيبقى الكنيسة محدودة الساعة بنتقابل في كنيسة أكبر بنشكر الس- الكنيسة السويدية على محبتهم بنتقابل ويا إخواتنا وأحبائنا في الكنيسة السوريانية وفي من سوريا ومن العراق وبنتقابل مع إخواتنا في الكنيسة المسيحية بصورة عامة بنصلي أن يبارك الله في حياتنا جميعا وأن يذكر البلاد المضطربة والبلاد التي تتعرض لضيقات شديدة ولكننا نثق في الوعد الذي يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله محبتنا ربنا هي اللي بتساعدنا على ان احنا نتقبل هذه الالمات واثقين ان يد الله هي تدبر كل شيء ويانا في الوفد الإب- القبطي ميافة أنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب البابوي في أوروبا وميافة أنبا توماس أسقف القوسية ومير في سعيد مصر وويانا الآباء الكهنة الأحباء سواء من مصر أو من الدنمارك أو هنا ويانا الآباء الأحباء الموجودين ويانا النهاردة نشكر الله ونصلي أن يعطي سلاما وهدوءا واستقرارا وأن يمنحنا جميعا قلوب مليئة بالمحبة يحفظنا من هذا الرياء الذي يقضي على الحياة الروحية يعطينا العشرة المقدسة مع الكلمة كلمة الله ويعطينا أن نمتلئ من روح الفرح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين هللويا